فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا لها سواه وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للكين وحجة على الخلق أجمعين أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوام السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوقت اللي دايما بردد وأقول جاء الوقت اللي نرد فيه للصحابة رضوان الله عليهم الجميل الصحابة رضوان الله عليهم اللي ياما بذلوا دماءهم وأرواحهم وأنفسهم من أجل أن يصل هذا الدين إلينا ياما بذل الصحابة بالفعل دماء دماء بل ياما بذلوا هذه الأنفس من أجل أن يصل هذا الدين إلى كل بقعة على ظهر هذه الكرة الأرضية وجاء الوقت اللي احنا نرد لهم هذا الجميل كنت دايما بقول للشباب لولا فضل الله عز وجل علينا ثم بعد ذلك مجهود هؤلاء الصحابة الكرام والله ما كنا الآن ندين بهذا الدين لو الصحابة تقوقعوا داخل المدينة وأكلوا وشربوا وناموا وعاشوا لأنفسهم فقط والله ما وصلنا هذا الدين أبدا ولكن سبحان الله ما وصل هذا الدين وما رفعت راية هذا الدين إلا على دماء الصحابة وعلى أشلائهم وعلى جثثهم من أجل ذلك أنا بقول جاء الوقت إن كل شبابنا وكل أبائنا وأمهاتنا يردوا الجميل لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا دايما بقول أمام هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها أعداء الدين على صحب الكريم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا النهاردة حبيت أن أنا أوضح مين هم الصحابة ولكن أنا دايما بقول خلاص يعني إحنا مش عايزين نتكلم كتير إحنا عايزين دايما نتمسك بهذا الكتاب نتمسك بهذا القرآن العظيم والله ثم والله ثم والله أنا قرأت مئات مئات الكتب اللي تكلمت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كتب التراجم أو كتب الفضائل أو كتب التاريخ أو الكتب المتعلقة بالرد على الرافضة وغير ذلك والله مئات الكتب لأن منذ فترة طويلة ربنا يجزيهم خير مشايخنا الشيخ أبو إسحاق اللي كان دايما يقول لي خليك واقف على ثغر من ثغور المسلمين وأنا اخترت هذا الثغر اللي كان وقفنا عليه أحد مشايخنا وقال لي أقف على هذا الثغر ثغر الصحابة لازم تقف على هذا الثغر وترد على رافضة بكل ما أتاك الله عز وجل من قوة عشان كده أنا من فترة مهم جدا بهذا الباب وسبحان الله جاء الوقت ان انا اقول انا الحمد لله هتكلم دلوقتي عن الصحابه هتكلم دلوقتي عن الصحابه وانا بقول لكم والله احبابي انا ياما قرات كتب مئات الكتب والله مئات الكتب المطبوعه وعشرات من الكتب المخطوطه الا الى الان لم تخرج الى النور عشرات من المخطوطات الى الان لم تخرج من النور كل ده علشان اقدر اعرف مين هم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انا خرجت من خلال التجربه الطويله دي كلها ما شاء الله بقدر هائل جدا من المعلومات وبقدر هائل بفضل الله من العلم اللي استطيع بفضل الله ان انا ارد على ممكن اي شبهه ممكن بعض الرافضه يثيرها ولكن في اثناء الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذا الكم الهائل من الكتب اللي الواحد قراها وجدت ان اعظم كتاب يتحدث عن الصحابه رضوان الله عليهم هو هذا الكتاب علشان كده وأنا أعلم أن عشرات بل مئات بل ألاف من الشيعة من عوام الشيعة الآن بيسمعون هذا الدرس وأنا أعلم يقينا هم بيسمعوني هذا الآن أنا أعلم يقينا أنكم بتؤمنوا بهذا الكتاب لا كما يقول المعممون من أئمتكم إن هذا الكتاب محرف أنا عشان كده النهاردة بقول أنا لن أتكلم إلا بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى وأما العموم أهل السنة الملايين اللي بتسمعني الآن فبإذن الله تبارك وتعالى أنا هجمع لكم أيضا من أصح الكتب عندنا من البخاري ومسلم وغيرها من دواوين السنة مين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبرز السمات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هؤلاء سمة الإيمان سمة الإيمان اللي, ظهرت ع... اللي كانت موجودة في قلوبهم وظهرت على جوارحهم وربنا سبحانه وتعالى أكثر سمة وصف بها هذ... هذه الرفقة الطيبة وهؤلاء الأصحاب الكرام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمة الإيمان عايزين النهاردة نعيش بقلوبنا كده مع الإيمان اللي كان موجود في زمن الصحابة وكلامنا النهاردة مش حواديت هتتقال لا لا لا ده أنا كل موقف من المواقف اللي أنا هذكرها اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصحابي ده كان كان مؤمن أو المجموعة دي كانت مؤمنة أو الرفقة دي كانت مؤمنة أو المجموعة دي أو أصحاب العمل دول كانوا مؤمنين أنا هقول لك أنت إزاي تصل إلى هذه الدرجة وأنت عايش الآن وأنت عايش الآن ممكن يكون الزمن اتغير بس بإذن الله أنت قادر بإذن الله وأنت قادرة بإذن الله إنك, إنك ممكن تغيري تماما بس لما تقفي على هذه المواطن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش مقتصرين إن الإيمان يكون في قلوبهم زي ما في عشرات مئات آلاف من المسلمين عمالين يقولوا الإيمان في القلب فتركوا الصلاة وممكن تكون بنت مؤدبة وعلى خلق عالي قوي بس كشف شعرها وتقول الإيمان في القلب إلى غير ذلك أنا النهاردة عايز أقول الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم اتملت إيمان والإيمان ده مش ملأ قلوبهم ده ملأ أجسادهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه إيمان عمار رضي الله عنه ما كانش موجود في قلبه بس لا ده عمار الإيمان كان موجود في قلبه فضل يزداد يزداد يزداد لحد ما بدأ الجسد كله يمتلئ بالإيمان ولما امتلأ الجسد كله الإيمان كان حق إن الجنة تشتاق لعمار كان حق إن الجنة تشتاق لعمار النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لنا دايما وبيعلمنا دايما إن الصحابة كانوا دايما هدفهم الأساسي إيمانهم أعظم سمة في حياتهم الإيمان كانوا بيبحثوا عنها وهم دايما كانوا مقتنعين قناعة تامة إن الإيمان الإيمان ده لو كان موجود في الثريا فأعلى نجوم السماء هيطلعوا علشان يجيبوه والنبي صلى الله عليه وسلم بيحثه على الصعود للفضاء من خلال هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس منهم هذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الإيمان اللي كان الصحابة بيجتهدوا غاية الاجتهاد إن هم يحصلوا أعلى درجة من درجات الإيمان علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بقوله في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظم حاجة عندهم إيمانهم من أجل ذلك إيمانهم ده هو اللي علاهم هم اللي خلاهم بالفعل ينالوا درجة عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى تخيلوا إن ابن مسعود رضي الله عنه لما يصعد على شجرة الأراك وتيجي الريح علشان ترفع الثياب والصحابة يشوفوا دقة الساقين يضحكوا على يضحكوا على دقة الساقين وسبحان الله النبي يقول أتضحكون من دقة ساقي أتضحكون من دقة ساقي لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد إذا كانت رجليه بس أثقل في الميزان من جبل أحد أما القلب اللي أفعم بالإيمان ومت وامتلأ هذا القلب الإيمان هيكون يوم القيامة عند, عند ربنا سبحانه وتعالى يا ترى إيه مقداره تخيلوا إن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه ده وصلوا إن يكون عند ربنا ده إنسان غالي جدا غالي جدا إنسان عند ربنا له مقام عالي عالي جدا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجليبيب لما حضناه وقال من يشتري العبد وفي رواية إنه كان رجل يقال له زاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضن هذا الرجل والرجل ده كان دميم الخلقة ما كانش جميل ما كانش حلو وكان دايما عنده مشكلة إنه كل ما يتقدم يقدم لبنت بيرد ويرفض ليه علشان دمامة هذا الوجه الخاص بهذا الرجل ولكن الرجل ده كان عالي الإيمان إيمانه عالي قوي قوي قوي لدرجة أن سبحان الله النبي لما احتضن وقال من يشتري العبد النبي بيدعبه لما رأى على وجهه أثار التعاسة أو الضنك أو الشدة بسبب أنه هو يعني طبعا مشكلة فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد من يشتري العبد فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا تجدني كاسد أنا تجارة أصلا خسرانة خسرانة مين هياخد واحد شكله بالصورة دي يا رسول الله فالنبي يقول له إن المقياس عند ربنا سبحانه وتعالى مش مقياس الجمال المقياس عند ربنا سبحانه وتعالى هو مقياس الدين مقياس الإيمان اللي موجود في قلبك وسبحان الله لما كان الإيمان في قلب هذا الرجل إيمان عالي قوي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولكنك عند الله لست بكاسد إنك عند الله غالي انت عند ربنا غالي جدا جدا جدا هذا الإيمان اللي كان الصحابة رضوان الله عليهم بيبحثوا عنه بقدر المستطاع من أجل ذلك كانوا دايما في أش- أشد المواقف وفي أحرج اللحظات كان بيظهر هذا الإيمان وسبحان الله أنا عمال أقرأ القرآن من أوله إلى آخره عمال أبص على سمة الإيمان اللي كانت موجودة عند الصحابة فكانت السمة دي ظاهرة واضحة جدا جدا جدا بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال آه، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا آمنوا وهاجروا وجاهدوا دول المهاجرين دي سمات المهاجرين الناس اللي خرجت من بيوتها وتركت الأموال وتركت الأولاد تركت كل ده من أجل الله سبحانه وتعالى بس بس وسبحان الله بعد كده ربنا اتكلم على الأنصار قال والذين آووا وصروا آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء ثم آووا بعد ذلك المؤمنين من المهاجرين قال النبي قال الله سبحانه وتعالى والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الثلة المباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المجموعة المباركة اللي كانت حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المجموعة دي اللي كان الإيمان في قلوبها يزن الجبال يزن الجبال زي ما كان ابن عمر بيقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمازحون فيما بينهم قاعدين يمزحوا فيما بينهم وإن الجماء الجباء وإن الإيمان لأرسخ في قلوبهم من الجبال الإيمان اللي كان موجود في قلوبهم ولما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على هذا الإيمان اللي كان موجود في القلب اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنصرة نبيه ولخدمة هذا الدين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم ولكن كانت في مجموعة المجموعة دي رأى الله سبحانه وتعالى فيها الخير وعلم الله سبحانه وتعالى إن قلوب هذه الثلة المباركة ستم ستمتلئ بالإيمان من أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه آه، قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفى هذه القلوب وجد إن قلب النبي أصفى قلب فاصطفاه الله سبحانه وتعالى لرسالته اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد لأنه وجد إن هو صاحب أصفى قلب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه أصفى هذه القلوب فاصطفاهم لنصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام اللي ربنا تبارك وتعالى لما اطلع على قلوبهم فقال إن كل هؤلاء في الجنة بإذن الله من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش على الإيمان ومات عليه كل واحد منهم عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك ده مشهود له بالجنة مشهود له بالجنة ليه لأنه من, من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا اللي أنفق من قبل الفتح واللي أنفق من بعد الفتح أي فتح مكة وكلا كل هؤلاء وعد الله الحسنى قدر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والنحل أن يستشهد بهذه الآية ويقول أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليه يا ابن حزم قال أن ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى الكل مشهود له بالجنة كانوا ماشيين على الأرض ومشهود لهم بالجنة ماشيين على الأرض ولهم البشرى إن أنتم من أهل الجنة يا ترى بإيه يا ترى بإيه هو السؤدد كان م- موجود في هذا الوقت بإيه أو السؤدد في ديننا موجود بإيه إن أنا أصل إلى هذه المرتبة بإيه يا ترى بالمال لا لا لا أبدا مش ده بال... مش مش هو ده ديننا إن أنا النهاردة أصل لدرجة عالية جدا عند ربنا لي ولا بجاهي ولا بسلطاني ولا بعيلتي ولا ب... بوظيفتي لا لا لا لا ولكن السؤدد ده إنما ينال بالإيمان إنما ينال بالإيمان آه، يقول أحمد بن خالد آه، المدرائي رحمه الله يقول كان السدد في الجاهلية إنما يكون بالمال والنسب السدد في الجاهلية الواحد عشان يكون سيد قبيلته كان موجود في الجاهلية بالمال أو بالنسب وحتى إذا جاء الإسلام لما جاء الإسلام كان السدد فيه بالدين كان السدد فيه بالدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سادوا على الأرض إلا بالإيمان إلا بالإيمان إلا بالإيمان اللي كان موجود في قلوبهم علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول, بيقول في سورة النور وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين للذين عملوا الصالحات إن ربنا سبحانه وتعالى يستخلفهم في الأرض إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهم الدين الذي ارتضى لهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدهم بإيه؟ وعدهم بالتمكين في الأرض وعدهم بالاستخلاف وعدهم بالأمن والأمان ده الخوف والرعب وسبحان الله العلماء بيستدلوا أن خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت خلافة حق يرضاها الله سبحانه وتعالى ويرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن ربنا مكنهم في الأرض بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى أعزهم في الأرض بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم الدين فهذا دليل على قوة إيمانهم هذا دليل على إيمانهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بعد ذلك آه، خلافة النبوة يصف هذه الفترة بخلافة النبوة ثلاث- ثلاثون سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيوصفها ان هي خلافة نبوة علشان كده انا بقول معلش سامحوني انا طولت في المقدمة شوية ولكن المقدمة دي مقدمة مهمة جدا علشان اقول لكم ان اصحاب النبي هم اعظم هذه الامة ايمانا بل كان منهم بل كان منهم من كان ايمانه يزن ايمان الامة كاملة كان إيمان الواحد منهم يزن إيمان الأمة كاملة بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الموازين قد نزلت من السماء الموازين وضعت من السماء فوضعت أنا في كفة أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم في كفة وأمتي في كفة فرجحت بأمتي وطبعا أنتم عارفين أن الميزان بيوزن الإيمان بيوزن الأعمال مش بيوزن المال ولا قوة الأجساد أبدا أبدا أبدا لأن ديننا علمنا كده يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة ملهوش قيمة ولا له لازمة عند ربنا سبحانه وتعالى علشان كده أنا بقول الميزان ده بيوزن الإيمان بيوزن الأعمال وسبحان الله النبي يقول أنا وزنت بالأمة فإيمان النبي رجح بإيمان الأمة قال ثم وضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة فرجحت في كفة أبي بكر كفة أبو بكر رجحت بالأمة كان إيمانه بيزن جب- يزن إيمان الأمة كاملة الإمام ابن قدامة رحمه الله بيعلق على هذا الحديث بيقول لأن كل خيط الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه الآن بسبب أبي بكر رضي الله عنه بسبب أبي بكر رضي الله عنه لأن أبو بكر رضي الله عنه لأن أبي بكر رضي الله عنه لو كان مكث في بيته لما رأى الأحوال بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث في بيته وترك الناس كما قيل له يا أبا بكر إلزم بيتك إلزم بيتك وأغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الكلام ده اتقال للصديق رضي الله عنه إمتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية كلها ارتدت وجيوش الروم بدأت تزحف على المدينة وجيوش فارس بدأت تزحف على المدينة المدينة أصبحت محاصرة من كل مكان الصحابة قالوا له يا أبا بكر خلاص اقعد في بيتك بقى واستنى بقى لحد ما إيه لحد ما تموت ويأتي لك اليقين من ربك وده اللي كان كل الصحابة أو بعض الصحابة هيعملوه ده كان رأي بعضهم ولكن الصديق رضي الله عنه قال لا الصديق رضي الله عنه بعث جيش أسامة بعث جيش أسامة اللي ألقى الرعب والذعر في قلوب آه، الروم فولوا مدبرين قبائل العرب اللي كانت آه، على النصرانية في هذا الوقت وكانت في شمال المدينة من جهة الشام كلها جت دفعت الجزية بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وبعد كده بدأ الصديق أن هو يبعت جيوش للمرتدين وجيوش لبلاد فارس لحد ما أصل دعائم الدين فكل خير الأمة فيه الآن بسبب الصديق رضي الله عنه بسبب الصديق رضي الله عنه هذا القرآن أول من جمعه جمعه الصديق رضي الله عنه بسبب مجهوداته رضي الله عنه ثم بعد ذلك استخلف عمر وعمر رضي الله عنه كان سبب في فتوح مملكة آه، الروم ومملكة فارس ثم بعد ذلك الممالك مصر غيرها من بلاد المسلمين ثم من بعد عمر جاء عثمان اللي الفتوحات امتدت في زمانه حتى شملت الشمال الأفريقي ووصلت إلى أقاصي البلاد وأقاصي آه، الأرض سبحان الله عشان كده بقول كل خير لأمة محمد ده في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي كان إيمانه بيرجح بإيمان الأمة كان إيمانه بيرجح بإيمان آه، الأمة آه، كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع عمر فرجح بالأمة الناس دي كان إيمانها إيمان عالي قوي وسبحان الله لما أنا وأنا بقلب كده في صفحات المصحف عمال أقرأ القرآن في رمضان وجدت ان السمة دي ربنا اكد عليها كتير جدا مع الصحابة رضوان الله عليهم يعني تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى خاطب الصحابة في القرآن بلفظة الايمان وبلفظة المؤمنين ويا ايها الذين امنوا في القرآن في اكثر من 90 موطن اكثر من 90 موطن يا ريت عوام الشيعة يسمعوني الان اكثر من 90 موطن في القرآن ربنا وهو بيكلم الصحابة بيكلم الصحابة بلفظة الايمان علشان كده انا حبيت ااكد النهارده علشان انا بقول لكل الشيعة انا والله حريص عليكم انا حريص عليكم واعلم يقينا عوام الشيعة مش المعممين اعلم يقينا انتوا قد ايه بتحبوا هذا القرآن فعلشان كده انا بقول لكم تعالوا النهارده نقلب صفحات المصحف ومعلش انسوا كلام المعممين انسوا هذا الكلام كلام أئمتكم انسوا هذا الكلام تماما من المعممين اللي هم هدفهم كله هدفهم كله انه يتمتعوا بنسائكم ويأخذوا اموالكم عن سبيل الخمس انا عايز اقول النهاردة تعالوا نقف مع كلام ربنا اللي هيكون فيصل انتوا اللي مش هتعترفوا بالبخاري ولا مسلم ولا غيرها من الكتب الصحيحة عندنا وانا مش هعترف بكتبكم فعندنا اصل واحد ممكن نرجع ليه الاصل ده هو القرآن الأصل ده هو القرآن عايز نرجع للقرآن ونشوف هو القرآن لما تكلم عن الصحابة ماذا تكلم عنه بإذن الله إن شاء الله لحد العيد الكبير إن شاء الله لحد عيد الأضحى إحنا ما عندناش حاجة إلا نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن وأنا مش هخرج عن القرآن وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس علشان أقول لكم أنتوا اتضحك عليكم أنتوا اتضحك عليكم وفي نفس الوقت أقول, أقول لعموم أهل السنة هم دول أصحاب النبي اللي لازم نرجع لهديهم من جديد لازم نتبعهم من جديد لازم نقرأ عنهم وهيكون إن شاء الله في توصيات في آخر الدرس سامحوني المقدمة طالت جدا ولكن أنا دايما لما بتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكاد اللسان لا يتوقف لأن الأحاديث عنهم كثيرة جدا والآيات أكثر وأكثر تعالوا النهاردة أقول أول قاعدة عندنا أول قاعدة عندنا القاعدة دي بتقول إن كل ما تكرر في القرآن تقرر دي قاعدة متفق عليها بين العقلاء أي إنسان عاقل يتفق معايا في هذه القاعدة إن الشيء كل ما بيتكرر يبقى المراد من اللي بيكرر هذا الشيء إنه يقرره في نفوس الناس علشان كده سبحان الله تجد أهل الفساد في أفلامهم في مسلسلاتهم في أغانيهم بيأكدوا على معنى معين معنى العري الفاضح والتبرج الفاضح معنى الحب معنى الخيانة والعياذ بالله قتل العفة علشان كده هات أي مسلسل أي فيلم بيعرض أي أغنية بتعرض هتلاقي دايما الأصول الأربعة دي موجودة فيها الأصول الأربعة دي موجودة فيها ودايما بتتكرر الأحداث دي ليه؟ هم عايزين الناس كده عايزين الناس والعياذ بالله يتجردوا من عفتهم يتجردوا من حيائهم عايزين ينشروا الفاحشة في المؤمنين ده حال أهل الفساد طب ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يربي هذه الأمة وإذا أراد أن يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ماذا يقول الله كرر الله عز وجل في القرآن لفظة الإيمان وهو يتكلم عن الصحابة أكثر من تسعين مرة تسعين مرة القاعدة دي ليه؟ الأمر ده ليه؟ ليه بتتكرر المسألة دي؟ ليه بتتكرر مسألة الإيمان وأولئك هم المؤمنون حقا وغير ذلك مع المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يريد أن يقرر هذا في قلبك هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى أن يقرر في قلبك منزلة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت لازم تعرف مين دول مين دول ولن تعرف مقام هؤلاء إلا بما قاله الله سبحانه وتعالى عنهم يبقى القاعدة الأولى إن ما تكرر تقرر القاعدة الثانية إن مفيش موطن من المواطن يذكر فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر فيه مسألة الإمام وبعد ذلك وبخاصة في أوقات الحرج وأوقات الشدة وأوقات الهم زي يوم بدر ويوم أحد ويوم الحديبية ويوم الخندق ويوم تبوك كل ده كل ده ربنا سبحانه وتعالى في الأوقات الحرجة دي ربنا سبحانه وتعالى بيأكد فيها على معنى مهم جدا ان مع وجود هذه الابتلاءات اللي وقع فيها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مش هقول ان هم كانوا مؤمنين لا ده كانوا بيزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما قال ربنا تبارك وتعالى وده أمر أنا وقفت عليه وكان أمر بالفعل أنا كان أمر عجيب ولكن ده بتدبر القرآن تدبروا القرآن كده هتجدوا ان دايما ربنا لما بيذكر المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم موقف من المواقف الحرجة جدا بعد كده ربنا يقول ان الناس دي مع المواقف الحرجة دي ازدادوا ايمانا تعالوا النهاردة انا بعد المقدمة دي نخش بقى في صلب القرآن علشان اقول لك ان اللي شاهد لهؤلاء بالايمان هو الله سبحانه وتعالى مش انا ولا انت ولا المعمم بتاعك ولا الشيخ بتاعي ولا البخاري ولا الكليني عند الرافضة لا لا لا لا اللي شهد لهم بالإيمان هو الله إذا كنت تصدق الله سبحانه وتعالى فيما يقول فهذا كلام الله سبحانه وتعالى بين يديك وانت بقى حر عايز صدق صدق ما صدقش انت حر ولكن انا عايز اقول لك هي دي منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى ابتداء ان ربنا سبحانه وتعالى شهد بأنه قد اطلع على قلوب هؤلاء ربنا بيقول لنا كده انه اطلع على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم فلم يجد في هذه القلوب إلا الإيمان ولم يجد في, هذا في هذه القلوب إلا الصلاح ولم يجد في هذه القلوب إلا القرب من الله سبحانه وتعالى تصدق ربنا أنا على يقين بإذن الله إن أنت على خير وبإذن الله هتصدق ربنا سبحانه وتعالى فيما يقول تعالوا كده ويا ريت نفتح المصاحف مع بعض يا ريت يا ريت نفتح المصاحف مع بعض ونبدأ مع بعض لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورنا يشرح صدورنا ويوفقنا يوفقنا لما فيه الخير هات كده معايا سورة الفتح سورة الفتح إلى ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن فتح عظيم كان للمؤمنين كان يوم الحديبية يوم شدة يوم عناء يوم فعلا كان من الأيام اللي كان فيها شدة بالغة بالنسبة للمؤمنين إن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 1400 وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كان 1500 بعضهم يقول كان 1300 يعني تقريبا العدد كان 1400 روي ذلك عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم جابر والبراء والأحاديث في البخاري وغيرها وغيره من كتب السنة إن كان 1400 رجل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه لأداء العمر ببيت الله الحرام ولكن سبحان الله يعني جاءهم ما لم يكن في الحسبان إن قريش خلاص زمجرت وأبرقت عيونها وأرعدت وبعد ذلك خلاص منعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت السفراء للنبي تمنعه من العمرة محدش هيخش إلى مكة معتمر أبدا وسبحان الله في وقت الشدة في وقت الشدة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة هذه البيعة التي رآها ربنا تبارك وتعالى وعاينها وكان الله سبحانه وتعالى شاهدا عليها بل كان الله سبحانه وتعالى يده فوق أيدي الذين كانوا يبايعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم ربنا سبحانه وتعالى اللي اطلع على قلوب الصحابة في هذه الواقعة لما سبحان الله أنا خارج إنسان يعني أنا رايح لبيت الله سبحانه وتعالى وتعالى من يمنعني عن بيت الله أنا على الحق وهم على الباطل أنا أعبد رب هذا البيت وهم يعبدون الأصنام ومع ذلك أمنع ومع ذلك أمنع يقول ربنا تبارك وتعالى وياريت نسمع هذه الآيات بقلوبنا علشان أقول لكم إن ربنا اتكلم عن المؤمنين عن المؤمنين ووصف الصحابة الألف واربعمائة رجل وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان ياريت اسمع بقلبك واسمعي بقلبك قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ما تنساش الكلمة دي عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين رضي الله عن المؤمنين الله يقول أنه قد رضي عنهم فمن هذا الذي لا يرضى عنهم الله رضي عنهم لما اطلع على ما في قلوبهم فلم يجد في هذه القلوب إلا الإيمان لم يجد في هذه القلوب إلا الصدق لم يجد في هذه القلوب إلا الإخلاص لم يجد في هذه القلوب إلا التمسك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والوفاء وكما قال قتادة من الصبر والوقار وكما قال بعض أهل العلم من السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموع هذه الأقوال من الصدق والوفاء والصبر والوقار والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ما في قلوبهم من الحمية لهذا الدين العظيم لا لأنفسهم لا لأنفسهم علم الله ما في قلوبهم من الصدق في هذه البيعة التي بايعوا فيها رسول الله على ألا يفروا على ألا يفروا علم الله عز وجل ما في قلوبها ما في قلوب هؤلاء من ضبط مشاعرهم وتمسكهم بالكلمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم درس عن المؤمنين بل حديث عن المؤمنين مع تلك هذ مع تلك هذه المجموعة أو مع تلك المجموعة الفريدة السعيدة التي بايعت رسول الله تحت الشجرة والله حاضر لهذه البيعة والله حاضر لهذه البيعة وشاهدها وموثقها بل يده, بل يده فوق أيديهم تلك المجموعة التي سمعت من الله لقد رضي الله عن المؤمنين تلك المجموعة التي سمعت من الله لقد رضي الله عن المؤمنين وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو يقول لهم أنتم اليوم خير أهل الأرض يا دي شهادة النبي لأهل الحديبية اللي ربنا وصفهم بالمؤمنين 1400 رجل من الصحابة قال النبي أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بات تحت الشجرة 1400 رجل شهد الله لهم بالجنة 1400 رجل حرم الله عليهم النار 1400 رجل هم خيرة أهل الأرض في هذا الوقت خيرة أهل الأرض في هذا الوقت 1400 رجل شهد الله برضاه عليهم سبحانه وتعالى شهد الله سبحانه وتعالى لهم بذلك وأنا والله يعني أحاول أن أستشعر حال أولئك السعداء في تلك اللحظة القدسية التي يتنزل فيها جبريل على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم ليقول الرسول لهم إن الله يتحدث عنكم أنتم بذاتكم الله يتحدث عنكم الله يتحدث عنكم استشعر هذا المعنى العظيم وهؤلاء الصحب الكرام يسمعون هذا التبليغ الإلهي من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التبليغ الذي يشير إلى ذات كل واحد منهم أنت أنت أنت رضي الله عنك أنت بذاتك أنا النهاردة لما بسمع قول الله عز وجل إن الله مع الصابرين أقول يا رب أكن منهم أقول يا رب أكن منهم والله يحب المحسنين نفسي أكون من هؤلاء عشان ربنا يحبني فتخيل ان انت وانت بتقول يا رب يعني انت تقول والله يحب المحسنين نفسي اكون من المحسنين ويكون النبي امامك ويقول الله يحبك استشعر هذا المعنى ان هم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل جبريل ليخبر النبي بهذه الايه يا محمد اخبر هؤلاء النفر الذين هم حولك وقل لهم إن الله عز وجل يخبركم يخبركم أنه قد اطلع على ما في قلوبكم رأى ما في قلوبكم فلم يرى فيها إلا الإيمان الصادق فلم يرى فيها إلا اليقين الصادق فلم يرى فيها إلا السمع والطاعة لم يرى فيها إلا الوفاء فرضي الله عن هذه أصحاب هذه القلوب فرضي الله عن أصحاب هذه القلوب بعد ذلك ينقلهم الله نقلة عجيبة إن ربنا يقول لهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ليه يا رب ليه يا رب ليه تتنزل السكينة في هذا الوقت ليزدادوا إيمانا وهو ده المعنى اللي عايز أوصل له إن هم بعد كل شدة بيزدادوا إيمانا قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا في نفس الصورة في نفس الصورة آية رقم أربعة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كان عندهم إيمان علشان كده أنا بقول لك وبقول لك كل موقف يكون الأمر فيه شدة عالية قوي اتمسك بأمر النبي اسمع وطيع لأمر النبي وتكون على يقين ان دايما الأزمات هي اللي بتطلع الرجالة أعلم يقينا ان في قلبك إيمان عالي جدا وانت بتمر بمرحلة أزمة رهيبة في عملك وانت بتمر بأزمة مع زوجك وانت بتمر بأزمة في الكلية بسبب الحجاب دكتورة معيدة في كلية والنهاردة وهي منتقبة يقولوا لها هنسقطك هنسقطك ومش هننجحك وهنعمل فيكي وهنسوي فيك اجمدي اجمدي اثبتي اثبتي وانا عايزك تطلعي من الأزمة دي انك تزدادي ايمان مع ايمانك ان شاء الله اوعي تضعفي اوعي تضعفي اوعي تضعفي يا منتقبة واوعى تضعف يا ملتحية اللي اضطربت من عملك بسبب اللحية اثبت خليك راجل زي ما هم ثبتوا كانوا رجالة بفضل الله بالأزمات بالأزمات ربنا زودهم إيمان ربنا زودهم إيمان بس خليك صادق إن ربنا يطلع على قلبك إن اللي في قلبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله فعلا صدق صدق ووفاء خليك صادق اعلم ان انت بتمر بازمه ازمه ماديه قويه جدا او ابنك مريض او انت تمر بازمه ماديه قويه جدا وهتتحبس وقدامك ألف باب للقروض المحرمة وقدامك ألف باب للرشوة وهتقفل كل هذه الأبواب ربنا أول ما يعطيك يعطيك زيادة في الإيمان يعطيك زيادة في الإيمان ويخلصك من هذا الأمر وأثابهم فتحا قريبا والله هيفتح لك والله هيفتح لك عارف ان زوجك عامل لك مشاكل جامدة جدا اصبري اصبري وطعيه رغم ان هو بيأذيكي رغم ان انت تعرفي ان هو على علاقة بواحدة تانية اصبري اصبري وصابري واحسني اليه وصدقيني هيبقى فتح زي ما كان للصحابه فتح بس ربنا يطلع على قلبك فيجد في قلبك ان انت فعلا صادقه ان انت فعلا عايزة تسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الازمات اعلم يقينا اعلم يقينا ان انت يعني واقع في ازمات والازمات دي مش هتتحل الا بشيء محرم سيبها لله سيبها لله اتعرض عليك الآن شغل محرم سيبه لله خليك في الحلال خليك في الحلال حتى وإن كان قليل زي ما الصحابة كده الصحابة وقعوا في أزمة الواجب العملي بتاعنا الواجب العملي بتاعنا الصحابة لما وقعوا في هذه الأزمة ثبتوا وصبروا وحكموا أنفسهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن في الظاهر الأمر ده عليهم مش ليهم هو ده دايما اللي بيحصل لك في وقت الأزمات أنك دايما بتشوف الأمور كلها عليك مش ليك اصبر اصبر يعني الحديبية كان سنة ستة فتح مكة كان سنة ثمانية المد... الم... يعني العالم كله اتفتح بعد ذلك اصبر اصبر وصابر ورابط ربنا سمى الحديبية رغم ان هي كانت كلها مشاكل سماها فتح انت نفس الكلام عندك مشكلة بسبب نقابك اصبري اصبري وصدقيني لما هتقع في المشكلة دي هو ده الفتح ربنا سمى الصورة دي بصورة الفتح هو ده الفتح اللي ربنا هيفتح لك من خلاله اللي ربنا صدقني العمل اللي انت تركته ان كان المال منه حرام صدقني والله هو ده الفتح انك تتركه لله سبحانه وتعالى انك تتركه لله سبحانه وتعالى ساعتها ربنا هيعطيك وهيفتح لك زي ما فتح للصحابة وكانت أول منحة ربنا اداها لهم أول منحة ربنا اداها لهم إيه ربنا قدم زيادة الإيمان قبل ما يعطي لهم عطاءات الدنيا لأن هو ده العطاء الحقيقي هو ده العطاء الحقيقي عطاء الإيمان يعني ربنا في أول الصورة في آية رقم أربعة يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بعد كده في آية 18 ربنا يقول وأثابهم فتحا قريبا فتح مكة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ربنا قدم الفتح الأخروي على الفتح الدنيوي قدم رزق الإيمان والهدى والصلاح على رزق الدنيا أنا عايزك كده اوزن الأمور كده ربنا يعطيك وربنا هيفتح لك زي ما فتح للصحابة الشاهد اللي أنا عايز أقول عليه بعد الجملة اللي أنا قلتها دي أو بعد المقطع اللي أنا قلته ده أول حاجة ربنا اطلع على قلوب الصحابة فلم يعلم فيها إلا الصدق والوفاء والصبر والوقار والسمع والطاعة ربنا اطلع على هذه القلوب فوجد فيها حمية لهذا الدين لا لأنفسهم وجد ربنا سبحانه وتعالى في هذه القلوب صدق في البيعة صدق في البيعة الله سبحانه وتعالى وجد فيها صدق ووفاء علشان كده شاهد لأصحاب هذه القلوب بالإيمان ده مش كده بس ده انت تكمل الصورة تجد في آية 26 ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الناس دي عندهم حمية للجاهلية طب والصحابة وقت البيعة كانت في حمية لأنفسهم لا لا لا لا لا ده كانت حميتهم لدينهم علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وأظن هو في بعد الوصف ده وصف ربنا سبحانه وتعالى يقول وألزمهم كلمة التقوى اسمع كانوا أهل تقوى هم أصحاب التقوى اسمع ربنا ماذا يقول وألزمهم كلمة التقوى ها وكانوا ها أحق بها وأهلها زي ما تقول كده إيه أنا أقول فلان من أهلي يبقى دايما معايا الصلة اللي بينه وبينه لا تنقطع أبدا أبدا أبدا في تلازم بيننا وبين بين بعض يعني أنا مثلا أقول زوجتي دي أهلي هل في يا ترى بعد بيني وبين زوجتي لا ده دايما قرب انا واخويا هل يا ترى حد يقدر يقطع العلاقه بيني وبين اخويا لا لا لا لا حتى لو بيننا وبين بعض مشاكل الصله صله الاخوه موجوده طالما الاثنين موجودين سبحان الله ده ربنا بيقول لنا ان هم كانوا اهل التقوى بينهم وبين بعض تلازم اصبح كده زي الزوج والزوجه دايما متصلين ببعض زي الاخ واخوه دايما متصلين ببعض وكانوا احق بها احق الناس بالتقوى هم الصحابه رضوان الله تخيلوا انتوا متخيلين انتوا متخيلين الصحابة ماذا يقول الله عنهم وكانوا أحق بها وأهلها ايه ده ايه الكلام ده ايه الكلام العالي ده تخيل ربنا يختم الصورة دي وبيتكلم عن الحديبية فأول موقف ربنا بيتكلم فيه عن الإمام مع الصحابة رضوان الله عليهم معانا النهاردة ربنا يختم الصورة دي بأعظم تكريم بأعظم تكريم بأعظم شرف ممكن يناله إنسان تخيلوا ممكن تسألني سؤال أو تسأليني سؤال هي الناس دي وصلت للمقام ده إزاي هقول لك اقرأي آخر آية في الصورة تعرفي هم وصلوا لهذا المقام إزاي آخر آية في الصورة اقلب المصحف اقلب الصفحة اقلب الصفحة اقلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم احنا بنتكلم على الإيمان وبنتكلم ان هم وكانوا احق بها واهلها والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وصلوا لهذا المقام ازاي تراهم ركعا سجدا مش هو ده الايمان هو الايمان كان مجرد شيء في القلب لا لا لا الايمان ده كلام وجعجعه في الفاضي لا لا لا لا, لا. الايمان ده عمل الايمان ده عمل علشان كده ربنا قال لك هم ازاي وصلوا لهذه الدرجه العاليه قوي من الايمان فقال لك في آخر الصورة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود خد بالك من اللي جاية دي ذلك مثلهم في التوراة يعني علشان كده كثير من علمائنا كثير من علمائنا اهتم جدا انه يذكر صفة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل من خلال الآية دي من خلال الآية دي من أجل ذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال إمام مالك من الله إمام دار الهجرة بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا بلاد الشام ونظر إليهم القساوسة والرهبان قالوا والله هؤلاء هم أصحاب محمد الذين نجدهم في التوراة وفي الإنجيل وهؤلاء هم أفضل من الحواريين الذين صحبوا موسى تخيل أنت متخيل إن ربنا من شدة تكريمه لهؤلاء الصحب الكرام يذكرهم في الكتب المتقدمة في الكتب السابقة علشان كده كان كعب الأحبار قريب قوي من سيدنا عمر وكان دايما بيقول له صفتك صفتك في التوراة قرن من حديد قرن من حديد سبحان الله سبحان الله عرفت وصل للإيمان إزاي ركوع سجود صلاة وروى الدارمي في السنن بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سألوه لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان له اطلاع على التوراة لما سألوه إيه وصف أمة محمد في التوراة قال لهم في الليل دوي كدوي النحل مش هو ده مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة سبحانك يا رب وبعد كده ربنا يقول وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يبقى ده الموقف الأول إلا ربنا سبحانه وتعالى وصف فيه الصحابة بأنه قد اطلع على قلوبهم فوجد فيها إيمان عالي قوي فعند ذلك أثابهم الفتح القريب ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن مع الشدة اللي أصابتهم دي مع الشدة اللي أصابتهم دي ازدادوا إيمانا مع إيمانهم وربنا سبحانه وتعالى بعد كده وصفهم ان هم مش اهل الايمان وبس لا ده اهل التقوى واحق بها واهلها كمان الامر الاخير ان ربنا يختم الصوره بالثناء عليهم برضه ايه الكلام العالي ده مش عشان كلامي لا ده عشان كلام ربنا سبحانه وتعالى ويقول لكم ازاي وصلوا للكلام ده وصلوا الكلام ده بكده انت لما وقعت في المشكله مش هينجيك منها الا ده مش هينجيك منها الا لما يكون لك عمل صالح مع الله وكل ما يكون لك عمل صالح مع الله في وقت الشده هتلاقيك بتنجو بالمعنى البلدي اللي بيني وبينك كل ما هيكون لك رصيد عند ربنا ربنا هينجيك ولكن لو ما كانش لك رصيد عند ربنا صدقني انت في وقت الشده هتتعب الصحابه في كل وقت شده كانوا اهل ايمان وقبلها اصحاب عمل صالح كانت في وقت الشده تلاقي الايمان بيتنزل السكينه بتتنزل وربنا بيخرجهم من الموقف ده بفضل الله منصورين ويسخر لهم نواميس الكون كمان انت كده والله انت كده اقسم بربي ممكن اي انسان منا كده وانت نفس الكلام بس خلي ليك عمل صالح مع الله في وقت رخائك وفي وقت الشدة التزمي قوي تراهم ركعا سجدا التزم بيها قوي والتزم بيها قوي تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود التزموا بيها قوي تلاقي في وقت الشدة تلاقي ربنا بينزل عليك سكينة لا يتخيل إنسان وأنا في المعتكف السنة دي جالي أخ كده هو كان من المصلين بعد درس الفجر فبيقول لي أنا زوجته سبحان الله كان بيحبها جدا وكان بينهم علاقة عاطفية قوية جدا جدا جدا جدا ويقول لي سبحان الله مرة واحدة حست بشوية تعب في بطنها راحت كشفت قالوا ده السرطان والسرطان والعياذ بالله تفرع والمسألة كلها 3 4 شهور وتنتهي القصة والبنت تموت قالوا طب ناخد كيماوي قال كيماوي هيزاد الفترة ست شهور بعد كده هتموت فبيقول سبحان الله يوم ما ماتت يوم ما ماتت سبحان الله ربنا أنزل عليه سكينة رهيبة جدا جدا جدا لدرجة أن سبحان الله لا يدخل إنسان للأسف بيقولوا له عشر دقايق وإحنا ما خدناش إلا موقف واحد أرجع وأقول أصحاب النبي كان في وقت الطاعة في وقت الرخاء لهم طاعة في وقت الشدة صدق وإخلاص واجتهاد في العمل الصالح الاتنين دول بيساووا بيساووا إيه؟ بيساووا تنزل سكينة ويساووا زيادة في الإيمان ويساووا تفريج للقرب قال الضحاك بن قيس اه اه تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة وكن كيونس عليه الصلاة والسلام خليك زي يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقي في البحر خد بالك هما في اتنين ألقي في البحر لما ألقي في البحر قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي المصلين على قول جمهور المفسرين وبعضهم قال أي الذاكرين فلولا أنه كان من المسبحين قال قتادة قال ابن عباس وقتادة وغيرهم من أهل العلم كانت له صلاة في وقت رخائه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الناس اللي وقعت في شدة الصحابة وقع في شدة بس هما كان زمان لهم رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى علشان كده أول ما وقعت المشكلة تنزلت السكينة قلوبهم بقت زي الحديد تمسكوا بطاعة الله بالصدق والوفاء والصبر ربنا سبحانه وتعالى سخر نواميس الكون ورفع عنهم هذا الكرب وزادهم إيمانا قال ضحاك بن قيس نرجع للأثر تاني تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة وكن كيونس عليه الصلاة والسلام فإنه لما ألقى في البحر لما وقع في الشدة لما ألقى في الظلمات ظلمة الحوت بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وإياك احذروا والله تحذري وانت تحذر وإياك أن تكون كفرعون يونس كان له رصيد في المواقع في الشدة خلاص ربنا نجاه وأما فرعون لما ألقى في البحر برضه لما وقع في البحر كده قال الله سبحانه وتعالى في شأنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أو المؤمنين أنا أسلمت أمنت أمنت بإله اللي بتعبده أمة بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال له قال آه الآن وقد عصيت قبله رصيدك عندنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فرق كبير انتبهوا الله يبارك فيكم يونس ألقى في البحر فرعون ألقى في البحر رصيد يونس عند الله عز وجل الصلاة وذكر قديما في وقت الرخاء رصيد فرعون رصيد فرعون عصيت قبل وكنت من المفسدين النتيجة ربنا سبحانه وتعالى نجى يونس عليه الصلاة والسلام نجى يونس عليه الصلاة والسلام والنتيجة بالنسبة لفرعون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ده الموقف الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه الصحابة رضوان الله عليهم إن هم أصحاب الإيمان موقف تاني من المواقف العجيبة جدا اللي الصحابة فيه كانوا فعلا أصحاب إيمان قوي جدا رغم أنه كان وقت شدة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يثني عليهم بالإيمان الجم هذا الموقف كان في سورة الأحزاب سورة الأحزاب متعلقة بغزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب كانت لها ظروف خاصة جدا جدا جدا البرد الشديد الجوع الشديد الهرق الشديد جدا جدا جدا أو النصب الشديد أو التعب الشديد بسبب حفر الخندق بسبب حفر الخندق الظرف الرابع ده كان من أخطر الظروف أن المشركين خرجوا في جيش مرم قدره 10000 مقاتل 10000 مقاتل والعرب عمرها ما سمعت بجيش قدره 10000 مقاتل الأخطر من كده ان النبي وهو مشغول مع الصحابة في حفر الخندق بعد ما حفروه والمشركين كانوا قدام الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيحفروا الخندق يكون الغدر من بني قريظة من يهود بني قريظة خدتوا لكم من الأمور الخمسة برد شديد جوع شديد تعب شديد بسبب حفر الخندق رعب وذعر شديد بسبب جيش قدره 10000 مقاتل رعب وخوف شديد بسبب غدر يهود بني قريظة داخل المدينة يقول الله سبحانه وتعالى وبخاطب الصحابة واحنا قلنا اتفقنا ان ربنا دايما هيذكرهم بالإيمان وفي وقت الشدة هيطلع على قلوبهم فيرى فيها الخير فيزيدهم إيمانا قال الله نقلب المصحف كده في سورة الأحزاب سريعا الآية رقم 9 قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين أمنوا أول خطاب من الله لهم بالإيمان يا مؤمنين يا مؤمنين ده كلام ربنا سبحانه وتعالى للصحابة إخواني من أهل السنة إخو يعني والناس من أهل التشيع والعياذ بالله ده ربنا اللي بيقول هذا الكلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم بهذا الكلام بيصف هؤلاء بالإيمان قال الله يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اسمعوا ها اسمعوا علشان نربط بين الآيات عشان تشوف ان الآيات واحدة وكان الله بما تلون بصيرا ليه ربنا يختم الآية بهذه الكلمة وكان الله بما تعملون بصيرا بصيرا بما في قلوبكم بصيرا بما يجري على جوارحكم انتبهوا الله يبارك فيكم يا مؤمنين يا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا كان بصير بما صنعتم من أعمال بصير بما حدث لكم من ضغط وهم وكرب وخوف ورعب وذعر بسبب الأحزاب في الصحيحين من حديث أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا بالمهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة في يوم شديد البرد ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب التعب والإرهاق والجهد فلما رأى ما بهم النبي ما- فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع تخيل أنا لما كنت تعبان تخيل أنا لما كنت تعبان نفسي أول حاجة أعملها آكل خمس دقايق طيب حاضر إيه، إيه، تخيل أنا لما أكون إيه، أو العكس لما أكون جعان جدا هقدر أعمل حاجة ده لا يمكن ده الناس كلها في نهار رمضان بتنام علشان جعانة تخيل هو بيحفر بيحفر في يوم برد شديد البرد في غداة باردة لم يكن لهم عبيد يعملون لهم ذلك فاطلع النبي عليهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة دعاء النبي مجاب دعاء النبي مجاب دعاء النبي لا يرد يدعو لهم بالمغفرة وفي رواية فانصر الأنصار والمهاجرة ولما سمعوا هذا من النبي النبي لما رأى حالهم كده وقال لهم هذا الدعاء اللهم إن العيش عيش الأخرة فانصر الأنصار والمهاجرة نادوا عليه مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وبعد كده يقولوا عليهم إن هم ارتدوا بعد كده يقولوا على الصحابة إن هم كفار بعد كده يقولوا عن الصحابة إن هم مرتدين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دول يرتدوا دول يرتدوا سبحان الله وفي الصحيحين من حديث سهل قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة وفي صحيح البخاري يقول جابر ووالله لقد لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ما عاش أكل ثلاث أيام ما بناكلش ثلاث أيام بنحفر ثلاث أيام مع الجهد الشديد ثلاث أيام في شدة البرد وبعد كده يقولوا كفار وعند أحمد وعند أحمد من حديث جابر قال لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق هو وأصحابه أصابهم جهد شديد ومن شدة الجوع ربط النبي على بطنه الحجر وربط الصحابة على بطونهم الحجارة من شدة الجوع ويقولوا عليهم كافرين مرتدين وعند مسلم وأحمد واللفظ لأحمد من حديث أم سلمة قالت والله ما نسيت أبدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف عليهم يعطيهم اللبن النبي بيحاول يخفف الم- المشكلة اللي أصابتهم النبي بيطوف عليهم وبيحفروا خندق بيسقي ده شوية لبن وده شوية لبن وده شوية لبن تقول أم سلمة ما نسيت أبدا قول النبي لهم وهو يسقيهم اللبن اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة النبي شايف حالهم بيقول اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة وعن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله قلنا للنبي يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله هل من شيء نقوله فوالله لقد بلغت القلوب الحناجر بلغت القلوب الحناجر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزمهم الله عز وجل بالريح ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم بيناديهم بلفظة الإيمان اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ثم بعد ذلك الله عز وجل أيضا يوضح الحالة التي وصل إليها المؤمنون في هذا الوقت فقال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم المشركين ومن أسفل منكم يهود بني قريظة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون دي خاصة بالمشركين بالمنافقين معذرة المنافقين اللي كانوا بيظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية قال الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في نفس الآيات خد بالك خد بالك أنا قلت لك دايما في وقت الشدة هم بيستعينوا بالله أولا ثم بعد ذلك بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لهم قالوا له نقول إيه قالوا لهم قولوا كذا قالوا له نعمل إيه اعملوا كذا اثبتوا ادعوا ربنا سبحانه وتعالى اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزم الأحزاب وزلزلهم يدعو ربنا ويلجأ إلى الصلاة ويلجأ إلى الطاعة والجأوا إلى العبادة نختم حاضر لحظة واحدة ربنا سبحانه وتعالى ونكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي ربنا سبحانه وتعالى يقول خدوا بالكم هنا ها واختم بهذه الايه ان شاء الله ولما راى المؤمنون الاحزاب اول خلاص ما بقى الاحزاب قدام عينيهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله في وقت الازمه إيه اللي بيحصل وما زادهم الا ايمانا وتسليما وما زادهم الا ايمانا وتسليما ولكن يا ترى ما الذي حدث كيف زادوا إيمانا وما الذي حدث إن شاء الله نعرف ده في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى وبإذن الله يعني إحنا أوشكنا على الانتهاء من الدورة العلمية أوشكنا على الانتهاء من الدورة العلمية اللي هي خاصة بالصحابة إحنا سو- سجلت حوالي 12 حلقة لسه 3 4 حلقات إن شاء الله نخلصهم إن شاء الله ونبدأ دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دورة علمية وهيكون عليها أسئلة وفي جوائز عمره إن شاء الله لله يتابع معنا الحلقات إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقفون على هذا الثغر العظيم ثغر الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا وأشهده سبحانه وتعالى أنني أحب الله سبحانه وتعالى وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أحشر معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرتهم وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته